ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام الحقيقة النهاردة يوم 28 يعني ليلة 29 يعني ليلة وترية لعل وعسى تكون دي آخر ليلة هي طبعا هتكون اخر ليله وتريه لعل وعسى تكون ليله القدر واحنا زي ما قلنا هي في الغالب بتيجي يوم سبع ليله 27 لكن بتنتقل ما بين يوم ليله 21 23 25 27 29 هي في الغالب بتيجي ليله 27 لكن لعل وعسى تكون السنه دي ليله 29 فاوعى تفوت الفرصه اخويا وحبيبي واختي الفاضله ربنا يرزقنا واياكم ليله القدر التي هي خير من ألف شهر مسك الختام وبنرفع شعرنا مره ثانيه ويعني وما ننساهوش ابدا العمر كله مش في الحلقات بس حياتنا كلها وماذا اعددت لها الحقيقه النهارده مسك الختام النهارده بعنوان من كل بستان زهره من كل بستان زهره بنقي لكم كده زهرات من كل بستان هننقي زهره ونشوف الخاتمه بتاعته كانت عامله ازاي الحقيقه كلها حاجات غاليه جدا ومشاهد جميله ومؤثره جدا انا تاثرت جدا لما قرات هذه المشاهد واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم مسك الختام أول واحد بنلتقي معاه النهارده عبد الله إمام كبير الإمام عبد الله ابن محمد ابن فرحون اليعمري يمكن كتير مننا أو أغلبنا لم يسمع عنه كان إمام علم من أئم الأئمة الكبار من الحفاظ كان عالما بالفقه والتفسير والحديث واللغة لكن كان في أحواله العبادية كان قمة قمة حاجة يعني هتسمع دلوقتي حاجات هتقول مش ممكن إنسان بيعمل ده كله إزاي رجل عالم وعابد ما شاء الله تخيل ان هو من يوم ما ربنا اكرمه بنعمه الالتزام الى ان مات كان في كل يوم يحيي الثلث الاخير من الليل كل يوم كل ليله يصلي الثلث الاخير من الليل يعني على الاقل يقول ساعتين ونص ثلاث ساعات تخيل كل ليله ما يفوتهاش ابدا تخيل انه بيصلي لمده 60 سنه واسمع اللي جاي ديت وتعجب ولك الحق ان تتعجب 60 سنه اخويا وحبيبي الإمام دوت 60 سنة بيصلي في مسجد النبي الصلوات الخمس صف أول ولم تفته تكبيرة الإحرام إيه الهمة دي كلها؟ ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار والإمام اليعمري بيصلي 60 سنة صف أول مش صف تاني 60 سنة صف أول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في مسجد النبي بألف صلاة 60 سنة صف أول إيه ده ولم تفته تكبيرة الإحرام لك أن تتخيل لك أن تتخيل إنه حج كم مرة 55 مرة 55 الناس دي عملت إيه عاشت حياتها لله رفعت الشعار اللي انا بقول لك ارفعه وهتبقى اجواء هتبقى حاجه تانية خالص هتحس بفرق كبير يعني غريب جدا وماذا اعددت له تخيل الجنه وانت بتجري عشان توصل للجنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون راجل 60 سنه صف اول في مسجد النبي 55 مره بيحج لما احس بالمرض اول حاجه عملها عمل ايه امر بحفر قبري تاني حاجه أعتق كل عبيد كان غني جدا أعتق كل عبيدي كل العبيد أعتقهم من وجه الله تالت حاجة تصدق على الفقراء ب ألف دينار 30 ألف ديت لما تسمعها في في عهد الإمام اليعمور ده يعني تساوي النهاردة مثلا 30 مليون دولار واخد بالك 30 ألف دينار تصدق بها على الفقراء وأوقف فرنا على الفقراء الفرن ده يفضل طول عمره يخبز العيش ويأكل الفقراء على حساب هذا الإمام من فلوس هذا الإمام فلما دخلت عليه السكرات قال له أحبابه قل لا إله إلا الله وهو لا هو يعني ما يلتفتش إليهم قل لا إله إلا الله لا يلتفت في المرة الثالثة قل لا إله إلا الله قال لهم وهو يبتسم وهل غفلت عن لا إله إلا الله لحظة واحدة والله لقد عشت من أجل لا إله إلا الله وها أنا الآن أموت من أجل لا إله إلا الله ثم مات أعيد لك أعيد لك مرة تانية مناقب هذا الرجل في عجالة سريعة كده الراجل دوت كان كل يوم يحيي الثلث الأخير من الليل صلاة وقراءة واستغفارا وذكرا لله رقم اثنين ستين سنة بيصلي صف أول في مسجد النبي ولم تفته تكبيرة الإحرام رقم ثلاثة حج خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسين مرة رقم أربعة لما بدأ المرض معاه عمل إيه؟ أول حاجة أمر بحفر قبري تاني حاجة تصدق بثلاثين ألف دينار على الفقراء تالت حاجة آه، أعتق كل العبيد رابع حاجة أوقف فرنا من أجل إطعام الفقراء فلما وافته المنية قل لا إله إلا الله قال وهل غفلت عن لا إله إلا الله لحظة واحدة لقد عشت من أجل لا إله إلا الله وها أنا أموت من أجل لا إله إلا الله إيه رأيك في الخاتمة الحلوة دي؟ مش مسك الختام؟ والله العظيم أنا أتمنى أموت الميتة اللي ماتها الراجل ده إن أكون عملت العمل اللي هو بيعمله ده أو اللي عمله ده كله ده وإن أموت نفس الميتة الجميلة اللي ماتها هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة نمرة اثنين أو المثال الثاني أو النموذج الثاني الجميل أبو بكر ابن مسلم الحضرمي رحمه الله رحمة واسعة لما احتضر بدأ فيه وهو وهو في لحظات الاحتضار في بداية السكرات بدأ يقرأ القرآن إلى أن وصل إلى سورة طه وتلا قول الله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى ومات عند تلك الآية تخيل واحد وهو بيموت وبيتلو القرآن ووصل إلى قول المولى عز وجل وعجلت إليك رب لترضى فمات عند تلك الآية مسك الختام ولا لا فاكر الإمام ابن تيمية لما ذكرنا قصته لما مات عند قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية تعال نشوف النموذج اللي بعده والقصة اللي بعدها كان واحد اسمه عبد الله ابن قيس بيقول كنا في غزو بنغزو في, في سبيل الله سبحانه وتعالى ففجأة لقيت راجل قدامي بيكلم نفسه وأنا سامع صوته وهو بيتكلم بس الراجل مش واخد باله إن في حد وراه سامعه بيقول يا نفس ألم أحضر بك مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فعدت مرة أخرى ولم أغزو ثم حضرت غزو كذا وكذا فقلت فقلت لي اهلك وعيالك هتسيب اهلك وهتسيب عيالك وتروح تموت فرجعت فوالله لا ارجع هذه المره والله لاعرضنك على الله اخذك او ردك بيقول النهارده يا نفسي انا هعرضك على ربنا لو قبلك يا ريت ولو ما قبلكيش خلاص يبقى امر الى الله فقال عبد الله بن قيس والله لارمقنه والله لافضل كده وراء راقبه لحظه بلحظه عشان اشوف الراجل ده بيعمل ايه بيقول فظللت وراءه فحمل الناس على القوم على الكفار فقال فكان اول من حمل اول واحد في الصف الاولاني بيجاهد قال فلما انتكس الناس كان اول من يجاهد خلف الصفوف يعني الن- الناس رجعوا ورا وهو هو واقف لوحده عمال بيقاتل الجيش وبعدين هاجم الناس مرة ثانية وهو كان أول من هجم ولما عاد الناس وانتكسوا كان أول من من وقف أمام العدو قال إلى أن وجدته صريعا فعددت به وبدابتي أكثر من ثلاثين ضربة بالسيف ت- ستين ضربة بالسيف تخيل بيقول فضلت أعد الجروح اللي في جسمه ستين ضربة بالسيف وقد عرض نفسه على الله فقبل الله عز وجل منه نفسه شفت مسك الختام شفت قد ايه راجل بيقول يا رب يا رب لو عايزني بس خليني اموت في سبيلك لو عايزني يا رب يعني سبحان الله حد فيكم مره عرض نفسه على ربنا وقال يا رب اقبلني يا رب اقبلني اموت بس ساجد بين يديك اموت شهيد اموت يا رب وانا وانا وانا في صله رحم واموت يا رب وانا في طلب علم وانا في دعوه الى الله سبحانه وتعالى وكل هذا في سبيل الله لكن القصه العجيبه قوي اللي عايز احكيها لكم النهارده قصه واحد اسمه عبد الواحد عبد الواحد ابن زيد عبد الواحد ابن زيد بيقول كنا في آه، يعني آه، راكبين مركب وانكسرت بنا المركب او حملتنا المركب الى ارض ايه في جزيره يعني سواء الموج آه، عالي وكده ومش عارف ايه والتيار سحبهم لحد ما وصلوا ايه لجزيره من الجزر قال فنزلنا فلما دخلنا تلك الجزيره خد بالك بقى وركز معايا في الحته القصه جميله جدا قال فلما دخلنا تلك الجزيره وجدنا رجلا يعبد صنما راجل حاطط قدامه صنم وعمال يسجد له ويعبده ومش عارف ايه فدخلنا عليه فسلمنا عليه فرد السلام فقلنا له ماذا تصنع قال هو ما رأيت صنم قدامي وبعبده قال ولكنه حجر لا ينفع ولا يضر قال ما وجدت غيره حتى أعبده فها أنا أعبده ما أقدرش أعيش من غير عبادة فمش لاقي حد أعبده إلا هذا الصنم قال ولو دللناك على إله يعبد أتوافق تتبعنا قال أجل فهل هل لديكم إله قالوا أجل الله ربنا ورب السماوات وفاطر السماوات والأرض ورب الكون كله سبحانه وتعالى قال لهم كيف عرفتموه قالوا أرسل إلينا رسولا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال وأين الرسول قالوا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ثم مات صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال فهل ترك فيكم شيئا قالوا أجل ترك فينا الكتاب والسنة وقال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض قال لهم طيب اقرأوا علي شيئا من, من هذا القرآن فبدأوا يقرأوا عليه بعض آيات القرآن وهو تأثر جدا تأثر تأثر عجيب بيقول عبد الواحد بن زيد كنا نقرأ والرجل يبكي حتى شعرنا بالخجل من أنفسنا احنا نفسنا بقينا خجلانين من نفسنا ده احنا بنقرا ومش متاثرين وهو اللي عمال يبكي اللي كان من ثواني بيعبد صنم فقال والله ان هذا الاله الذي انزل هذا الكلام لاحق اله يعبد على وجه الارض هو ده الاله فعلا اللي يعبد قال كيف ادخل في هذا الدين قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقام الرجل بكل فرح وسعادة وسرور وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مشوا معاه بدأوا بقى بالأسلوب الرحيم والدعوة الجميلة بدأوا يعرفوه القرآن والسنة وبدأوا يعرفوه يعني مجمل هذا الدين بيأمر بإيه وبينهى عن إيه إلى غير ذلك فلما جن الليل خد بالك بقى هو صلى معاهم الظهر العصر المغرب العشاء فلما جن الليل قاموا وناموا صلوا ركعتين كده وراحوا نايمين وقام هذا الرجل الذي كان يعبد الصنم قام وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي وهو لم يحفظ إلا سورة صغيرة لسه ما لحقش يحفظ قرآن حفظوا مثلا سورة الإخلاص والفاتحة وخلاص وظل يقرأها ويرددها ويبكي فأخذ يصلي قيام الليل من أول ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس شرف المؤمن فبدأ يصلي قيام الليل فبعد ما صلى قيام الليل قال بقى أروح للناس ديت هم جنبه بقى يعني هو نايم في حتة كده هم نايمين جنبه فقال أروح أشوفهم بيعملوا إيه يعني زيادة عن اللي أنا بعمله عشان أتعلم منهم فوجدهم نائمين فأيقظ عبد الواحد بن زيد وقال له يا أخي أإلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ قالوا لا حاشا لله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم قال بئس العبيد أنتم دللتموني على خير لم تفعلوه ودللتموني على طريق لم تسلكوه أإلهكم وحبيبكم لا ينام وأنتم تتركونه وتنامون فقالوا فاستحيينا من أنفسنا المرة الأولى كسفوا نفسهم امتى لما كانوا بيقرأوا عليه القرآن وهو يبكي وهم ما يبكوش والمرة الثانية لما هو بيصلي قيام ليل من أول يوم أسلم فيه وما عرفش أي حاجة عن الإسلام وهم ما صلوش قيام الليل قال بئس العبيد أنتم دللتموني على خير لم تفعلوه ودللتموني على طريق لم تسلكوه قال ثم بعد ذلك لما عادوا إلى المدينة عرفوه بالناس وقالوا ده شاب وجدناه في الجزيرة كان بيعبد صنم والحمد لله الآن أسلم وحسن إسلام و فنريد أن نجمع له بعض المال حتى يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى جمعوا له فلوس كتيرة وراحوا البيت عنده طبعا نزلوه ضيف في بيت كده تمام فجه لما ينزلوه ضيف في بيت فأبى فقال هل هناك مسجد في هذا المكان قالوا أجل قال هذا بيت الله وأنا ضيف عند الله عز وجل وما رضيش ينزل في بيت حد ابدا فجمعوا له فلوس وراحوا يدوها له فقال سبحان الله لقد كنت اعبد صنما من دون الله ومع ذلك فان الله لم يضيعني ركز معايا قصه والله مؤثره وجميله قال كنت اعبد صنما من دون الله ومع ذلك فان الله لم يضيعني أفإن أففي الوقت في ذلك الوقت أفإن عدت إلى الله عز وجل وعبدته جل وعلا ولم أعبد معه أحد ولم أشرك به شيئا فهل يضيعني المولى عز وجل فاتكسفوا نفسهم للمرة الثالثة أو الرابعة بيقول لهم ده أنا كنت بعبد صنم ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا وشايفني بعبد صنم وما ضيعنيش بقى بعد ما أرجع إليه وأعبده وأترك عبادة الأصنام معقولة ربنا يضيعني سبحانه وتعالى فترك المال ولم يأخذ منهم شيئا مرت أيام وعبد الواحد بن زيد نايم فرأى رؤيا وجاءه من يقول له في المنام أدرك صاحبك فإنه الآن يموت اللي هو مين الشاب اللي كان بيعبد الأصنام وبقى يعبد ربنا دلوقتي أدرك صاحبك فإنه الآن يموت قال ففزعت من النوم وخرجت ولبست ثيابي وذهبت إلى المسجد ودخلت إلى المسجد فوجدت الرجل في النزع الأخير فقلت له أخي العزيز ماذا بك قال إني أحتضر فقال هل تريد شيئا قال لا أريد شيئا فقد قضى حوائجي الذي أرسلكم إلي في جزيرتي ربنا قضى حوائجي الحمد لله قال فمات الرجل فلما مات نمت لأستريح قليلا ثم ندفنه في إذا أصبح الصباح قال فنمت فرأيت في المنام حوراء من أجمل ما رأيت واحدة من حور العين من أجمل ما رأيت ما رأيت في جمالها أبدا وهي تقول بالله عليك يا أخي عجل إلينا بولي الله عز وجل فلقد اشتقنا للقائه في جنة الرحمن قال فقمت في التو واللحظة وغسلته وكفنته وجهزته فلما دفن جاءني في تلك الليلة فرأيته يتلو قول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله شفت مسك الختام النهاردة ذكرنا كم شخصية شفت ذكرنا كم مثال اللي ما شاء الله الله أكبر اللي كان بيصلي ستين سنة صف أول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكل يوم قيام الليل في الثلث الأخير من الليل 55 مرة يحج أعتق كل عبيده تصدق ب 30 ألف دينار أوقف فرنا للفقراء فعل كل هذه الخيرات والثاني اللي ما شاء الله عند موته تلا القرآن حتى وصل إلى قول المولى عز وجل وعجلت إليك رب لترضى والثالث اللي يعني سبحان الله أمثلة أمثلة عجيبة جدا جدا وأنت أخبارك إيه؟ واللي كان بيعبد صنم ختمت له بالخاتمة السعيدة وأنت أخبارك إيه؟ متى ستترك أي معصية لله سبحانه وتعالى؟ إمتى أخويا وحبيبي تفوق؟ اسمع قول المولى عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عايز إيه أكتر من كده اسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء الحديث ما بيحضش الناس على المعصية وإنما بيحض الناس على التوبة التي بعد المعصية اسمع لقول المولى عز وجل حينما يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة يا الله وبعد كل دوت ممكن يكون أنا وإنت لسه عندنا نفس نعصى ربنا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أخويا وحبيبي افتكر أن في يوم هنجمع فيه ونقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين و- وبمجموع الأحاديث بجمع لك بس الأحداث يوم القيامة بمجموع الأحاديث والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم في اللحظة ديت العصيبة دي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبع أصناف من البشر ربنا يجعلنا منهم هيكونوا في ظل عرش الرحمن يأكلوا زيادة كبد الحوت الوجبة التي أعدها ما أعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملوك تروح بعدها تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدخل الجنة وفي المقابل هناك أناس ي- يقفون في أرض المحشر خمسين ألف سنة يا أخي فوق كده وحس بالرقم العجيب اللي أنا بحكيه لك ده وده مش من عندي ده كلام ربنا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لكن أبشر أخويا وحبيبي ما تعودتش أسيبك تيأس من رحمة ربنا تعودت دايما أحسسك أن رحمة ربنا فعلا وسعت كل شيء يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر حوالي ساعتين أو ثلاثة فقط تبقى في ظل عرش الرحمن وتعدي يوم القيامة كله وتخش الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا الله نعمة كبيرة قوي إن ربنا يكرمني ويكرمك ونيجي يوم القيامة نشرب من حوض النبي ونقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة كنت متعمد الليلة دي بالذات أخلي لك من كل بستان زهرة عشان تشوف قد إيه الخواتيم الجميلة قد إيه في ناس كتير عاشت لله وقد إيه ناس كتيرة ربنا أكرمها بحسن الخاتمة وقد إيه ناس كتيرة جدا عاشت حياتها على الكفر أو على المعصية وفي آخر لحظة زي الراجل اللي كان بيعبد صنم ده انقلب الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فإنما الأعمال بالخواتيم الله فإنما الأعمال بالخواتيم وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها اجتهد وظبط حياتك وعيش لله وحدد طريقك وهدفك أنا طالب جنة ما عنديش حاجة غير الجنة يقول أحد السلف الصالح والله لقد مر علي أربعون سنة ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله الكلمة دي توصل الجنة نقولها توصل النار بلاش منها كذلك العمل العمل ده يوصل الجنة نعمله يوصل النار بلاش منه ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يعني مش عارف أقول إيه لكن محتاجين إن إحنا نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب ده التاجر اللي بيتاجر كل سنة بيعمل كشف حساب عشان يشوف إيه البضاعة اللي ماشية وإيه البضاعة اللي مش ماشية من باب أولى دي جنة أو نار أخويا وحبيبي والفرصة مرة واحدة يا تخش جنة يا ربنا يعافيك تخش نار وانا اتمنى لك الجنه واتمنى ربنا يجمعنا واياكم في الجنه واذكركم بقى فاكرين دروس مسك الختام لما قعدت زهقتكم 30 حلقه وانا بكلمكم عن مسك الختام ربنا يكرمنا ويكرمكم بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام